السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات وإشراقة الليلة مع إمام من الأئمة الكبار محمد ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة قبل ما نذكر الإشراقة الجميلة التي سنذكرها عن هذا الإمام أقول إن قصة سيدنا محمد بن سيرين تبدأ من أبيه سيرين لما أسر في معركة عين التمر كان اللي أسره خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ثم بعد ذلك كان من نصيب أنس بن مالك عاش مع أنس بن مالك وتربى بين إيديه وتعلم بين إيديه اللي هو سيرين اللي هو والد محمد بن سيرين ثم بعد ذلك كاتبه وأصبح حرا طريقا كاتبه يعني يعني حدد له مبلغ من المال يدفعه إن شاء الله حتى على أقساط أو على أوقات معينة ثم بعد ذلك إن استكمل المبلغ ده ودفعه يصبح في الوقت ده لا يصبح عبدا بل يصبح حرا طريقا وبالفعل كاتبه أنس بن مالك ثم بعد ذلك لما دفع ما عليه أصبح حرا طريقا واشتغل بعد ذلك في صناعة النحاس وكان ماهرا وربح من العمل ده أرباح كبيرة جدا في يوم من الأيام فكر بقى سيرين أن هو يتزوج فاختار ونعم ما اختار اختار مولاة كانت عند أبي بكر الصديق اسمها صفية صفية كانت مسلما وكانت مولاة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وكان بيعملها معاملة زي بنته عائشة وأسماء رضي الله عنهما كان يحبها جدا وكان يقدرها جدا وكان يخاف عليها جدا فلما جاء سيرين وطلب صفية من أبي بكر الصديق قال له انتظر حتى أسأل عنك فعرف ان هو كان مولا عند من عند انس بن مالك فراح ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وسال انس بن مالك قال له يعني ماذا تقول في سيرين قال له اطمئن وزوجه واطمئن إليه فإني قد أدبته وعلمته وربيته فكان شابا صالحا ولا غبار عليه يعني اطمن خالص ده تربيتي أنا وانتم عارفين طبعا انس بن مالك ده تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لان كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين كما في الحديث الذي رواه مسلم فالمهم فابو بكر الصديق لما علم ذلك اطمأن لسيرين وراح مجوزه صفيه طبعا عمل عرس كده جميل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بقى كل اصحاب النبي او معظم اصحاب النبي وحضروا جميعا ودعوا للعروسين فربنا بارك لهم واكرمهم فلما تزوجها سيرين انجبت له محمد ابن سيرين محمد ابن سيرين بقى اللي بدأ ما شاء الله لما بدأ يكبر كده ويترعرع ما شاء الله طلب العلم على يد انس بن مالك وعلى يد عبد الله بن عباس وعلى يد زيد بن حارثه على يد زيد بن ثابت وعلى يد عبد الله بن عمر وعلى يد ابي هريره وغير ذلك من الصحابه فكان اماما علما ما شاء الله وربنا اكرمه وانتقلت بعد ذلك الاسره بتاعته اللي هو ابوه سيرين وامه صفيه ومحمد بن سيرين انتقلوا هم الثلاثه إلى مدينة البصرة وواصل بقى مسيرة العلم هناك لحد ما قال عنه الإمام مالك اللي هو إمام أهل المدينة قال ما تركت أو ما بالعراق أحد أقدمه على أيوب ومحمد ابن سيرين كان محمد ابن سيرين كان قمة في العبادة والزهد والعلم ما شاء الله كان بقى يعني هقف معكم ليلادي مع إشراقتين فقط لمحمد ابن سيرين الإشراقة الأولى أنه كان لما يجلس مجلس علم وكان يأتي إليه مثلا المشايخ وطلبة العلم وغير ذلك كانوا لما يجلسوا معاه كان أول شرط ياخده عليهم ألا يغتاب ألا يغتاب عنده أحد حدش يذكر حد بسوء في المجلس ده أبدا كان لو واحد ذكر حد بسوء يقوم في ساعتها ويدافع عنه ويرد غيبته في في التو واللحظة ليه؟ لأنه اللي بيغتاب واللي بيسمع الغيبة الاثنين وزرهما سواء وهو كان يخشى أن هو يتحمل وزر أحد في يوم من الأيام واحد ذكر عنده واحد من طغاة العصر في ذلك الوقت اللي هو الحجاج ابن يوسف الثقفي طبعا ده كان حاكما ظالما كان واليا من ولاة بني أمية وكان ظالما وكان سفاكا للدماء وكان آخر واحد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي كان سعيد بن جبير اللي هو دعا دعوة وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي فمات سعيد بن جبير مقتول على يد الحجاج ثم بعد ذلك مات الحجاج بن يوسف الثقفي ففي يوم من الايام ورغم ان الحجاج بن يوسف الثقفي ده رجل كان يعني ايه سفاكا للدماء الا ان اول ما واحد ذكره بسوء في مجلس محمد بن سيرين قال له محمد بن سيرين صهن يا ابن اخي ان الحجاج قد مضى الى ربي يعني مات خلاص واخد بالك ان الحجاج بن يوسف قد مضى الى ربي وانك حينما تقدم على الله عز وجل ستجد أن أصغر ذنب ارتكبته أعظم في عينيك من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج ولكل منكم يومئذ شأن يغنيه كل واحد فيكم يوم القيامة له شأن يغنيه وإن الحجاج إن الله عز وجل سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه فلا تشغل نفسك يا ابن أخي بأحد بعد اليوم فتعلم الحاضرون درسا عظيما جدا ان انت ما تغتابش اي حد وما تجيبش سيره اي حد ولا تفضل تتكلم ليه في النهايه اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله والحديث رواه مسلم قال المفلس من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار الإشراقة بقى الجميلة الأخيرة لمحمد ابن سيرين إنه هو في وقت من الأوقات اشتغل في تجارة في, في التجارة عموما وفي يوم من الأيام اشتغل في تجارة الزيت وبعدين خسر مبالغ كبيرة جدا خسر مبالغ ضخمة جدا فجاله واحد من بعض أصدقائي وقال له في فلان الفلاني ده تاجر كبير جدا وعنده زيت باربعين ألف درهم أربعين ألف درهم مبلغ يعني ضخم جدا يعني قال له فهيعطيك ال ال الزيت وأنت تدفع له الثمن أقساط يعني والقسط مش حرام القسط ما فيهوش مشكلة خالص يعني فقال له ستدفع له الثمن يعني انت هتاخد الزيت وكده وبعد ما تبيع تديله كل شهر مبلغ قال له ماشي خد الزيت الزيت ده شريب كام يا جماعه باربعين ألف درهم خد بالك وبعدين بدأ يطمن كده على الجرار بتاعة الزيت فحب يشوف بس النوعية كويسة ولا لأ ففتح جرة أول جرة فتحها وجد فأرة متفسخة موجودة في الزيت فار الفار يعني اللي حضرتك عارفينه ومتفسخ يعني ايه يعني جسمه مكسر خالص ولحمه يعني ايه متفتح فبص كده فقال سبحان الله فأرة بداخل الزيت لعلها قد عصرت في المعصرة بتاعة الزيت فوصلت دماؤها إلى كل الزيت فالراجل زميله قال له طب يعني ماذا تصنع خلاص اقفلها ورجع الزيت للراجل صاحب المال اللي وداك الزيت قال له لا انا اخشى ان ما يكونش عنده ورع فياخد الجره ديت فيرميها او يشيل الفاره ويرميها ويبيع الزيت للمسلمين فينضر المسلمون قال له طب خلاص ارمي الجره اللي فيها الفأرة قال له وما يدريك لعل الفأرة قد عصر في قلب الزيت ووصلت دماؤه إلى كل الزيت فيصاب الناس بالطاعون فقال له فماذا تصنع قال أهريق الزيت كله قال له سبحان الله أنت مديون وهذا الزيت باربعين ألف درهم ماذا تصنع قال لا أريد أي شيء يضر المسلمين فأمره فأراق الزيت دلق زيت باربعين ألف درهم تخيلوا حضراتكم أربعين ألف درهم عشان ما يضرش مسلم واحد دي رسالة للي بيغشوا الأكل والشرب والزيوت والمأكولات والمعلبات ومش فارقة معاهم ويبقى الأكل انتهت مدة صلاحيته ويشيل ال ticket ويحط ticket جديد بمدة صلاحية جديدة وهو عارف إن الناس ممكن يجي لها أمراض وممكن يجي لها مشاكل ومش فارقة معاه المهم عنده المكسب المادي رسالة بنبعتها لهم من خلال محمد ابن سيرين فماذا صنع؟ جه معاد القسط الأولاني لثمن الزيت فقال لصاحب المال قال له ما عنديش فلوس فماذا صنع الرجل؟ راح اشتكى للوالي وراح سجنه. اتسجن الإمام محمد ابن سيرين. الرجل السجان في السجن بدأ يراقب أحواله فلقى ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل وقراءة قرآن وذكر واستغفار وحال مع ربنا عجيب الشكل ما شاء الله فقال له إيه رأيك؟ يعني أنا يعني أحسست فيك بالصلاح وإلى غير ذلك أسيبك بالليل كل يوم تروح تبات عند أولادك طبعا أعطاه الأمان الشديد جدا اللي شاف حاله مع الله شيء عجيب فاللي زي ده مش ممكن يهرب يعني قال له هسيبك بالليل كل يوم تروح تبات مع زوجتك وأولادك وكل يوم الصبح تمام تجيني إيه أو, أو, أو يعني أو, أو اللي أنت عايزه أو لو تحب مثلا تمشي الصبح بدري تمام وتقضي اليوم كله مع أولادك وبالليل تجيني يعني اللي أنت عايزه فقالوا لا والله لا أكون عونا لك على خيانة الوالي قال له ده أنا بس بحاول أساعدك قال له لا لا لا, لا أنا أقعد في السجن وأتعذب وأتبهدل لكن عمري ما أكون سببا أو أكون عونا لك على خيانة الوالي فضل قاعد في السجن تمر الأيام وأنس بن مالك كان من أحب الناس إلى قلبه في ذلك الوقت كان محمد بن سيرين فأوصى أنس بن مالك وأنس بن مالك طال به العمر عاش يمكن حوالي 130 سنة فجاء قبل سكرات الموت وكان في مرض الوفاة فقال لهم لا يغسلني إلا محمد بن سيرين هو اللي يغسلني ويكفني ويصلى عليا ويدفني فمات أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين فجاءوا إلى محمد بن سيرين حتى يأتي ليغسل أنس بن مالك قال لا أنا مسجون في دين علي فاستأذنوا حتى أخرج فراحوا استأذنوا الوالي فقال طبعا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا يعني كيف نتأخر عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر السجان يطلع محمد بن سيرين محمد بن سيرين رفض قال لهم لا الوالي ملوش دين عليا اللي علي اللي ليه اللي ليه دين عليا صاحب الزيت روحوا استأذنوا صاحب الزيت فإن أذن لي سآتي وأغسل أنس بن مالك وإن لم يأذن لي فلا حاجة لي ما أقدرش أخرج لحتى لا أكون خائنا فراحوا استأذنوا صاحب الزيت قالوا له محمد بن ابن ابن سيرين سيخرج ليغسل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أنس بن مالك قال له طبعا ونعمة عين فأذن لمحمد ابن سيرين خرج محمد بن سيرين وذهب لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فغسل أنس بن مالك وكفنه وصلى عليه وذهب ودفنه ثم عاد مرة أخرى إلى السجن مع السجان فالسجان ماشي مع محمد بن سيرين لا حاطط له كلب شات ولا ربطه ولا خايف منه ولا معصب له وش ولا أي حاجة رجل عارف أن رجل إمام من الأئمة الكبار لا يمكن أن يخون أو يخدع بل أنه عرض عليه قبل كده بل انه عرض عليه قبل كده ان هو يخرجه كل يوم يروح يقضي اليوم مع اهله ويرجع له بالليل فرفض قال له لا اكون عونا لك على خيانه الوالي وهم راجعين في الطريق ربنا يقدر ان هم عدوا من قدام بيت محمد بن سيرين فراجل السجان قال له ان اردت ان تخرج او ان تذهب لتطمئن على اهلك واولادك ثم تاتي الي واعود بك الى السجن مره اخرى قال لا والله ما استأذنت إلا لكي أغسل أنس بن مالك وأكفنه وأدفنه وقد أديت المهمة فأعود إلى السجن مرة أخرى حتى لا أكون خائنا وعاد مرة أخرى إلى السجن محمد بن سيرين يعطينا مثل في الزهد والورع والأمانة والإخلاص والتقوى يعني مثال عظيم جدا جدا وإشراقة عظيمة جدا جدا ربنا يرزقنا وإياكم الخشية والزهد والورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته